رضا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القوي المتين القاهر الظاهر الحق المبين سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين ولا يخفى عليه حركات الجنين أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره في كل وقت وحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المقدم على سائر النبيين والمرسلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أبي بكر الصديق الذي كانت نفقته نفعا للدين وعلى عمر الفاروق القوي الأمين وعلى عثمان الحيي زوج ابنتيه ونعم القرين وعلى بطل الإسلام علي بحر العلوم وكنزها الثمين وسلم ربنا تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله إني أحبكم في الله والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أحبتي في الله الصلح خير الصلح خير يعلمون أن من محاسن الإسلام ومآثره أنه حث على التآلف والتوادد والتحابب والتآخي بين المسلمين بل وشرع الوسائل التي تؤدي إلى رأب الصدع وسل السخائم وإصلاح ذات البين والصلح خير لكن حث ربنا عز وجل على هذه العبادة المهجورة في هذا الزمان عبادة الإصلاح بين الناس عبادة مهجورة عبادة ضائعة استبدلنا بأمر ربنا فأصلحوا بين أخويكم أمثالا شيطانية ذبحت هذه العبادة وضيعتها يقول لك ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه أنا مالي يا راجل يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا كيت وكيت وكيت أنت مالك أنت هتصلح الكون يا أخوانا الإصلاح بين الناس من العبادات الفاضلة المهجورة مع الأسف ماذا قال ربنا جل جلاله في شأن هذه العبادة وهو يستنهض الهمم ويشحذ العزيمة من أجل الاتيان بهذه الطاعة قال ملك الملوك جل جلاله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أغلب كلام الناس لا خير فيه أغلب كلام الناس لا خير فيه لا خير في كثير من نجواهم ما هي النجوى؟ النجوى هي الكلام الخفي بين اثنين وأكثره لا خير فيه إلا ما استثنته الآية معظم كلام الناس ما فيش فيه خير ولذلك السكوت أفضل من الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اسكت أحسن احسنها الأول إذا ما كانش الكلام بالخير سيقربك من الجنة سيباعدك من النار اسكت أحسن سيما في أمور الدين والعلم قال علي رضي الله عنه إن العلم نقطة كثرها وكبرها الجهل الجهل ولو سكت كل من لا يعلم لربما رفع الخلاف لا خير في أكثر كلام الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ده استثناء انك تكلم الناس تحث الناس على الصدقة على إعانة الضعفاء على إغاثة الملهوفين على تفريج كرب المكروبين إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس طب يا رب إذا أصلحنا بين الناس هتدينا إيه قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قد إيه كلمة أجر جاءت نكرة وكلمة عظيم جاءت نكرة وربنا العظيم بيقول لك لو انت عملت كده أنا هديلك أجر عظيم التنكير يفيد الشمول والعموم إن كان الذي سيعطي هو الرب الكريم الغني الذي ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر جل جلاله فهل يتصور عطاء ربنا لمن أصلح بين الناس إنها عبادة مهجورة وضائعة مع الأسف في هذا الزمان الإصلاح بين الناس من أعظم أعمال البر من أكبر العبادات من أضخم الطاعات وكلما وكلما كانت صلة المتهاجرين أقوى كلما كان الأجر المترتب على الإصلاح بينهما أعظم فليس الإصلاح بين زوجة وزوجة بين زوجة وزوجها كالإصلاح بين جار وجاره لا شك إن علاقة الزوج بالزوجة أقوى وليس الإصلاح بين والد وولده أجره كأجر الإصلاح بين صاحب وصاحبه كلما كانت صلة المتهاجرين أقوى كلما كان الأجر المترتب على الإصلاح بينهما أعظم وأكبر عند الله عز وجل ربنا قال إيه تاني في شأن الإصلاح قال ملك الملوك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم احنا اكتفينا بدور المتفرج أخ فلان زعلان من الأخ فلان والشيخ فلان زعلان من الشيخ فلان اكتفينا بمقعد المتفرجين أين هذه العبادة فأصلحوا بين أخويكم التي أمر الله بها وفرضها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال جل جلاله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله بما تعملون عليم تدرون لماذا نزلت هذه الآية يا عباد الله روى الإمام الترمذي في تفسير سورة النساء والبيهقي في السنن الكبرى أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان قد تزوج سودة وهي, مصن وهي مسنة وهي كبيرة إكراما لها وجبرا لخاطرها ورعاية لها فهي لما كبرت قوي وشعرت أنها ستعجز عن أداء حق الزوجية قالت يا رسول الله تنازلت عن يومي وليلتي لعائشة ولا تطلقني وهو ما قال سوف أطلق إنما هي فعلت هذا من تلقاء نفسها والنبي هو أستاذ الوفاء صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وإن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير يتفقوا على شيء يرضي الطرفين والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحاء وهنا سؤال وملحظ مهم جدا لماذا بعد أن حث الله عز وجل الزوجة والزوج على الصلح بقوله والصلح خير تكلم بعدها عن الشح وأحضرت الأنفس الشح إيه علاقة الشح والبخل بالصلح ليه ربنا عز وجل تكلم عن الشح والبخل وهو يتكلم عن الصلح قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه في تعليق له على بعض أحاديث كتاب رياض الصالحين قال العلاقة أنه عند الإصلاح بين متخاصمين قد يحمل الشح كل طرف منهما على أن يستوفي حقه كاملا وعندها لن يقع صلح أبدا لازم لما نصالح بعض تسيب لي واسيب لك تفوت لي وافوت لك عايز حقك كامل وانا عايز حقي كامل لن يقع الصلح وعشان كده ربنا عز وجل تكلم عن الشح وهو يتكلم عن الصلح لابد لكل طرف أن يتغاضى عن بعض الذي له حتى يتم الصلح معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد نعم بقول لحضرتك اتفضلي انا كنت شارية قطعة ارض على اساس انها ايه تقسيط اه فحبيت ان انا دلوقتي احب اسدها كاش اه فهل دلوقتي لو مثلا هي مثلا ب 5000 والشا... صاحب الارض قال لي هاخدها مثلا بثلاثة على اساس انها كاش فده حرام ولا حلال حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله طب ممكن سؤال برضه يا شيخ مسعد اتفضلي حضرتك انا بقبض يعني انا مندوب الصرف فباجي اقبض بيفيد فلوس ويعجز معايا فلوس اه ففي الحالة دي اعمل ايه طيب حاضر تابع معايا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي وطي التلفزيون اتفضلي يا اختي السلام عليكم يبدو الاتصال الاتصال انقطع ارجو من اي متصل احنا خلاص بقى بقى عندنا خبرة يكلم الشيخ من التليفون مش من التلفزيون اقول الله عز وجل تكلم عن الشح في نفس الآية التي تكلم فيها عن الصلح لأنه ربما حمل الشح كل طرف من المتخاصمين على استوفاء حقه كاملا وعندها لن يقع صلح أبدا بل لا بد عند الصلح من تغاضي كل طرف عن بعض ما له حتى يحصل الوئام والمودة إن شاء الله وفي ضوء هذا الكلام الذي فات يتضح لنا جانبا من جوانب عظمة الحسن ابن علي رضي الله عنهما سيدنا الحسن لم يحمله الشح بالملك على عدم الأخذ بالصلح بالعكس لما استشهد علي رضي الله عنه على يد الخوارج المجرمين وبايع الناس الحسن من بعده تنازل الحسن عن الخلافة عن الإمارة بعد ستة أشهر لمعاوية رضي الله عنه طواعية لحقن دماء المسلمين وحتى تصدق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال في حال صغر الحسن إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين الحسن بن علي رضي الله عنه الذي فعله تفسيرا عمليا لآية النساء لم يحمله الشح بالملك على عدم إيقاع الصلح رضي الله عنه اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك يا شيخ مسعد الحمد لله في نعم آه معلش اسأل حضرتك الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة هي لسه متوفية حاضر وفي نفس الوقت في سؤال عايزة اسأله لحضرتك اتفضلي.
انا ليا اتنين اخواتي صبيان كبار ما جوش زاروا والدتي 40 يوم في العناية المركزة ولا لما توفت مشوا في الجنازة ولا حضروا العزاء أحلى حاضر.
عايزة بس تقول لي كلمتين كده ايه اللي ربنا هيعمله فيهم وتدعي لها يا رب يخليك بالمغفرة ويرزقها الجنة ان شاء الله ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل الجنة وينور لها في قبرها مد البصر ويجعله روضة من رياض الجنة اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ مسعد وفيك بارك ونفع بك يا رب الله يرضى عليك آه معلش ليا سؤال عن حضرتك بمناسبة ان الصلح خير يعني ففي في مشكلة حصلت وعايزة اعرف ان الزوج مخطئ او م- ام صائب يعني بس أرجو الاختصار ان شاء الله آه ز- زوج اختي اتصل بيا على الموبايل يسألني ع- عن والدتي مم.
آه، هو انا اديت التليفون لزوجي هو يرد فقال له آه، ايه الم- إيه الموضوع يعني فقال له انا بسال على والدتك على والده آه، زوجتك يعني قال له طب لما يبقى في موضوع اتصل بيه انا على الموبايل بلاش تتصل على زوجتي كويس هل هل زوجي كده مخطئ لان العيله كلها بتلومه وبتقول ان هو مخطئ يعني لا، دي مش زوج مخطئ.
اختك ومش مش حرام او مش لا لا مش مخطئ مش مخطئ مش مخطئ بارك الله فيك الله يرضى يا ريت عليك.
هم يسمعوا حضرتك الله- لا لا زوجك لا لا- لم يقع في الخطأ بيقول له بيقول لعديله لما تحب تسأل عن حمات حضرتك اتصل ايا وكلمني كان الموضوع أنا.
ايا كان الموضوع عايز تسأل في أي حاجة كلمني أنا ايوه تتكلم آه، زوجتي ليه أصل هي أخت مراتي لا ال- زوج اختي بقى التاني زعل وحلف على اختي بالطلاق ان هي ما تدخل بيتي حاضر شك- شكرا هكلم إن شاء الله الله يرضى عليك. اتصال يا شباب طب نستأنف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس ويأمر بالإصلاح بين الناس أنا عايز المشاهدين الآن يسمعوا هذا الحديث عشان يعرفوا ضيعوا عبادة ثوابها قد إيه عبادة عظيمة جدا عبادة الإصلاح بين الناس اسمع روى أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة أقول لكم على عمل ثوابه أعظم من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة إيه ده قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين بين المتخاصمين إصلاح ذات البين بين المتخاصمين فإن فساد البين بين الناس هو الحالقة لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عبادة الإصلاح بين الناس ثوابها أعظم من الصلاة والصيام والصدقة مش تقول لي مينوب المخلص أصل أنا حالف ما تدخلش بينهم يا داخل بين البصلة وقشرتها دي أمثلة شيطانية بتهدم أوامر ربنا سؤال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصام وعن فساد ذات البين بين المسلمين حالقة الدين فإن فساد البين بين الناس هو الحالقة لا أقول حالقة الرأس حالقة الشعر يعني ولكن حالقة الدين البغضة التدابر تنافر القلوب ليه النبي قال دي بتحلق الدين الجواب لأن البغضة والتدابر وتنافر القلوب سيترتب عليه كبائر في الغالب من نميمة وغيبة وحسد وحقد وشماتة غالبا لا يذكر المتخاصمان بعضهما إلا بالسوء في غيابهما ما هو بينهم عداوة بيتكلموا عن بعض كويس في غياب بعض أبدا هذه غيبة إذا أصاب أحدهما شر شمت فيه الآخر أدي شماتة إذا أصاب أحدهما خير حسده الآخر لك شوف الراجل ربنا عمال يديله يعني ربنا يا أخي. فلا إما يقع في الغيبة لا إما في الحسد لا إما في الشماتة وكل هذه كبائر تحلق الدين تذهب بالحسنات تأتي بالكوارث والذنوب والبليات فإن فساد البين بين الناس هي الحالقة لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يلتقيان فيعرض هذا مأموس ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إخواننا احنا ديننا دين تآخي تآلف ود حب ثلاث أيام يعدوا عليك وانت مقاطع آه، عمك مقاطع آه، أخوك مقاطع جارك مقاطع أبوك والله العظيم امرأة استوقفتني بعد إحدى الدروس في المساجد قالت لي يا شيخ سؤال بس قلت لها اتفضلي قالت لي بقالي 12 سنة مقاطع عمي ومقاطعاني يا الله 12 سنة مقاطعة أمها ليه يا بنتي قالت عشان شوية فلوس اديتهم لاخواتي وحرمتني ومنها لله وربنا يوريني فيها يوم امك وادي الاخت بتتصل عليا اهو كلام يوجع القلب واحد امه في العناية المركزة 40 يوم ما يروحش يطل عليها ماتت لم يشيعها ايه الجحود ده ايه جمود القلب ده امي ومحجوزة في العناية المركزة 40 يوم ولا مرة بص عليها وتموت ومش أنا أول واحد يبادر بحمل الجنازة إيه اللي احنا فيه ده يا مسلمين اللهم استرنا يا رب وتب علينا يا رب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام في أحيانا في هجر جائز تهجر فوق الثلاث أيام وده جائز ومن الدين هقول لك إمتى يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا أن أقصر طريق إلى الجنة هو نبذ الخلاف نزع الحقد والحسد من القلوب التآلف التآخي التوادد إشاعة الحب روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا والله العظيم ما هيشوف الجنة إلا مؤمن والنبي صادق مش محتاج يحلف لكنه يقسم ليبين خطورة هذا الكلام الذي سيأتي والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم طهروا قلوبكم مش عايزين غمز ولمز وطعن حتى في الدعاء والمشايخ نطعن في ناس يدعون إلى الله قبل أن تلدنا أمهاتنا وعايز الجنة النبي كلامه واضح اهو يا مولانا واضح والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا المسلم الحقود الحسود ده ناقص الإيمان ناقص الإيمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك يا شيخ
رد تحية الإسلام بمثلها أو بأحسن منها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
ازيك يا شيخ والله اني احبك في الله أحبك الله الذي أحببتني لأجله والله يعلم الله اني احبكم والله جميعا الله يحبك ويرضى عليك يا رب. بقول لك يا شيخ انا عايز بس ايه في ناس بتصلي في جوامع فيها ضريح فبقول لهم انا فبقول لهم كده ايه الصلاه في المسجد اللي الجنيه ده
حاضر هجاوبك إن شاء الله السؤال وصل وإن شاء الله تسمع الجواب اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
آه، أنا عندي سؤال في نفس الم- الموضوع بتاع الحلقة اتفضلي يا أختي آه، أنا إخواتي أخويا وأختي اللي أكبر مني اه متخانقين اه وبعدين والله العظيم احنا غلومنا تص- يعني صلح معاهم اه وبعدين مفيش فايدة خالص فاحنا ما عندناش عارفين نعمل ايه معاهم اه وهو اخويا يعني اصغر من اختي وانا م.
الصغيرة بتاعته نعم وبعدين احنا م- يعني اخويا اللي غلطان في اختي اه مفيش حد فيهم عايز يكبر دماغه حتى عن التاني ويرضى ان هو يعمل خير حاضر ووالدتي موجودة ووالدي متوفي ووالدتي ست كبيرة ومريضة وتعبانة مم.
واخوي اخويا صحيح هو- هو متجوز ومعاه طفل صغير نعم بس هو سلك طريق الشيطان مم.
واحنا يعني اصحاب السوق معاه اه ودفعنا يعني بكل الطرق معاه يا عم الشيخ ومفيش فايدة طيب وما عدناش تابعيني قادرين تابعيني في الحلقة تسمع الجواب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
السلام عليكم يا شيخ مصعب آه، ازي حضرتك الحمد لله بخير بخير حال الله يكرمك بقول لحضرتك آه، دلوقتي من- احنا زمايل زميلتنا في الشغل يعني اه هي من النوع المتكبر قوي اه فا يعني هي ممكن تعدي نسلم عليها ما تردش لما يكون لها مزاج ترد ترد ملهاش مزاج ترد ما تردش ربنا يهديها فاحنا من كده نسلم عليها كل ما نشوفها ولا ولا حاضر نستنى لما هي تل- تلقي السلام علينا حاضر هجاوبك ان شاء الله ماشي.
سؤال و- بسيط أجاب عليه بسرعة ألقي عليها السلام ردت يبقى ذهبت بالأجر إن لم ترد أنت ذهبت بالأجر على كل حال وسيرد عليك من هو أفضل منها إن شاء الله وفعلا من أمارات الكبر إن المتكبر لا يبتدئ أحدا بالسلام أبدا عمره ما يقول لحد في الأول السلام عليكم يبقى جارك وانت نازل من العمارة على السلم وهو مقابلك عمره يقول لك السلام عليكم لازم انت تقول عشان هو الكبير هو التخين هو يعني هو اللي يعني عملاق اللي انت تقول الاول انت صعلوك تقول انت الاول ولما انت تسلم عليه ما يردش السلام كامل تقول له السلام عليكم ورحمه الله وعليكم اه عليكم مش فاضي هو اتصال السلام عليكم ورحمه السلام الله عليكم عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا مولانا الله يرضى عليك ربنا يعزك ويعز جميع القائمين على سلطنات الرحمه ان شاء الله ويعز الشيخ محمد حسان وربنا يبارك لكم جميعا والله اللهم امين هو حضرتك بس هي في يعني لو انت مثلا يعني في جماعه معاك في الشغل و... ومثلا يعني كان حصل خلافات شخصيه بسبب الشغل او بسبب اي ش- يعني سبب ما في- في الشغل او علاقه شخصيه وحصل يعني ان ان- ان انت مش عايز عايز تبدا انت بالسلام يعني يعني آه.
الموضوع عدى ثلاث ايام وانت اللي عايز تبدا بالسلام وبدات بالسلام بس انت من جواك يعني انا من جوايا مش مش مرتاح نفسيا ل- ل- لان في هو حاجه شخصيه يعني في في خلاف الراجل يعني انا ممكن اكون انا فاهم غلط ان هو مثلا من جواه مش مش كويس يعني بس انا عايز ابدا بالسلام فبدات بالسلام بس انا من جوايا مش مرتاح له ابدأ وبدات ولما بالسلام تكون من بالسلام جواك مش مستريح وتيجي على نفسك أي- وتذل أيوة، نفسك لله ثوابك اكبر و- وبدات بالسلام بس انا من جوايا مش عارف اصفى ماليش دعوه بجواك ابدا وان شاء الله تعالى ايوه بع- يعني, بعد ما يحصل قرب وود اللي جواك ده هينطفئ ناره ان شاء يعني الله انا كده ابقى انا عملت اللي عليا خلاص تمام ماشي يخرب بارك الله فيك صلي يا شباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي بعد إذن حضرتك يا شيخ مسعد نعم آه، دلوقتي حضرتك بتتكلم على يعني الترابط الأسري وإن الناس يعني أيوة.
أيوة. بتسأل على بعضيها و... إحنا عندنا في عيلتنا مفيش حد بيسأل على حد هما مش متخاصمين اه بس محدش بيسأل على حد آه.
حتى حتى لو بالتليفون امم آه، لا خ- لا لا خالي يسأل على ابن أخوه و- ولا ابن أخته ولا ولا حاجة من دي خالص حاضر ثانيا أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة مم.
آه، دلوقتي كل ما حد يعني أي شيخ يتكلم على بر الوالدين مم.
بيوصوا الزوج ب- بأمه وبأبوه لكن الزوجة ما حدش بيوصيها خالص بأمها وأبوها هل بر ال- الوالدين بيكون على الزوج بس مش على لا لا الزوجة لا.
كمان يا أختي الكريمة ما كان للرجل فهو للمرأة إلا ما استثنى إلا ما خصت به المرأة طيب في حديث عايزة أسأل حضرتك عليه اللي هو أولى أولى الناس بالمرأة زوجها وأولى الناس بالرجل أمه لا هذا ليس حديث ده مش حديث لكن ده كلام لأهل العلم وكلام صحيح أولى واحد بي أمي أولى واحد بك زوجك نعم أعظم رجل له حق على المرأة زوجها أعظم امرأة لها حق على الرجل أمه الله أعلم نستأنف يا شباب طيب قلت النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وهو يحذرنا أنه لا يحل يعني حرام لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بين لنا أن التنافر والتباغض بين المسلمين حالق للدين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين بين لنا أننا لن ندخل الجنة مش هنشوف حتى نؤمن ولن نؤمن حتى نتحاب والسبيل إلى التحابب بيننا أن نفشي السلام بيننا كمسلمين بل اسمع هذه العجيبة لأهمية الإصلاح بين الناس أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يصلح أن يقول كلاما على غير الحقيقة من أجل الإصلاح بين الناس وقال لك ده مش كذب ده شرعا ليس بالكذب اسمع واسمعي روى الشيخان في الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب يعني ده مش كذب اللي جاي ده مش كذب ده حلال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا وفي رواية لمسلم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها يعني إيه يعني واحد بيقاتل اليهود مثلا اليهود أصروه يمسكوه بقى ها يا ابني انت كنت في سلاح ايه يا مجند والله الكذبة حرام انا كنت في سلاح المدفعية حلوة قوي قوي القواعد بقى بتاعتكم في اني مكان بالضبط والله الكذبة حرام في نقطة كذا وكذا وكذا جميل ده انت عظمة انت مسلم انت عسل طب ونوع الذخيرة اللي عندكم ايه والله الكذبة حرام كيت وكيت وكيت ده انت ضيعت الدنيا ده انت جبت ده انت دمرت البلد يعني ايه ما قولش الحقيقة ما تقولش طب ما ده كده لا مش كده ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس يعني على غير الحقيقة إلا في ثلاث في الحرب اثنين والإصلاح بين الناس حج محمود مختلف مع الحج إبراهيم وبينهم مصانع الحداد أروح أنا لأبو حنفي الحج محمود أقول له يا أبو حنفي ده حاج إبراهيم ده بيحبك يا راجل ده امبارح كنت قاعد معاه وكان عايز يجي يبوس على دماغك وكان ندمان بشكل وانا اللي قلت له ما يجيش وهو ابراهيم امبارح بيقول لك انا لو شفته هذبحه ده مش كذب اللي انت قلته ده انت بتنمي خير بتصلح بين الناس اللي انت قلته ده مع انه على غير الحقيقة جائز وانت مأجور لان الصلح عبادة وتروح لابراهيم تقول ابو خليل ابو حنفي امبارح يا راجل ده كان بيعيط يا راجل بيقول مش عارف ايه اللي حصل بينا دي نزغه من نزغات الشيطان وتقابلوا بعض كده النفوس صافيه كده انت استليت السخيمه والحسد والمشاكل من القلوب هتعرف تصلح بينهم الحاجة الثالثة وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها يعني واحد بيمدح مراته يقول لها يا سلام ده انت قمر وهي قمر بالستر ده انا مش عارف والله يم العيال لو ما كنتش اتجوزتك كنت هعمل ايه طبعا كان هيتجوز واحدة غيرها ويقول لها نفس الاسطوانة المشروخة ده أنت شمس والنساء كواكب إذا ظهرت لم يبدو آه، أحد منهم ويقعد يمدح فيها يمدح فيها وكل بيقولوا كذب في كذب ولا هي قمر ولا مش عارف ولا ولا ولا ده جائز عشان تعرف تعيش وتاكل عيش جائز وهي بتقول له ده انت زين الرجال ده انت لو كل واحدة متجوزة راجل زيك بيتهيألي كده ما كانش هيبقى فيه مشاكل أبدا طبعا كانت هتخرب هذا جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب لا ده مش كذب ده ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا شفت النبي قال ايه ده كله بيبين أهمية عبادة الإصلاح بين الناس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس فلقد أصلح الله عز وجل به بين الأوس والخزرج بعد حروب طويلة نزفت فيها دماء كثيرة وربنا ذكر الأنصار بهذه النعمة فقال فأصبحتم بنعمته إخوانا ربنا هو الذي أصلح بينهما ببعثة نبيه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم بل إن النبي بل إن الله الله أصلح بين زوجين جل جلاله هو المجادلة خولة التي ذهبت إلى النبي تشكو لأن زوجها لا أنت علي كظهر أمي وتقول يا رسول الله نفرت له بطني وأكل شبابي حتى إذا كبرت سني قال لي أنت علي كظهر أمي ظاهر مني أوس إلى آخره لحد ما رفعت كف الضراعة إلى الله ربنا عز وجل جل جلاله أنزل قرآن يبين حكم وحل المعضلة دي عشان يرمم البيت عشان يصلح بين الزوج وزوجته تخيلوا الله ملك الملوك بينزل قرآن مع أمين السماء إلى أمين الأرض عشان يحل مشكلة زوجية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الزوج وزوجته بل ويشفع يشفع عند المرأة من أجل زوجها اسمع الحديث الرائع ده روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قصة بريرة وزوجها مغيث وبريرة دي يعني حديثها ملآن بالدروس يعني ممكن نعمل محاضرة كاملة نستخلص فيها العبر والدروس من حديث بريرة مين بريرة دي كانت أمة وجوزها عبد اسمه مغيث فبريرة اعتقت بقت حرة الأمة إذا اعتقت خيرت في زوجها يعني ها الراجل ده اتجوزتيه وانت أمة وهو عبد بقيتي حرة تحب تكملي معاه وهو عبد ولا يفرقك إذا قالت أفرقه ويفرقني خلاص ذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلبت بريرة أن يفارقها يحبها قوي قوي مغيث والحب بهدلة ويقعد يمشي وراها في سكك المدينة ويعيط ماشي وراها عمال يعيط وهي أبدا دماغها مفيش خلاص انت صفحة وقلبناها خلاص عايزين نكتب من أول السطر خلاص فمغيث تعب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الروعة وقال يا رسول الله اشفع لي عند بريرة خد بالك مغيث لو مش عارف ان النبي في قلبه رحمة وارحم بيه من ابيه ومن امه بل ومن نفسه ما كانش طلب منه ده هو النبي فاضي قال واحد مراته قالت مش عايزاه وهيطلقها يقول له معلش يا رسول الله يعني معلش روح بس قول لها كلمتين كده اشفع لي عندها هو عارف ان النبي رحيم وأرحم به من نفسه قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي ده يعني أقول لك إيه أقرب إلي من أبي لو أبويا موجود والنبي موجود أروح للنبي وأقول له مشاكلي قل له يا رسول الله اشفع لي عند بريرة شوفوا عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذهب النبي إلى بريرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء سيد المرسلين رايح يشفع لعبد عند أمة يعني لو اتنين من عيلة كبيرة يعني أبو بكر الصديق مثلا اختلف مع زوجته أم رومان أبو بكر عمر اختلف مع زوجته عاتكة ده عمر إنما ده رايح يحل مشكلة إيه عبد اختلف مع أمة تخيل كده واحد بيه من البهوات الكبار عنده فيلا بخمسة مليون البواب بتاع الفيلا بتاعت سعادته اختلف مع مراته ومراته زعلت وراحت البلد فقال له يا باشا لو سمحت بس عايز حضرتك تروح البلد تصالح مراتي حد يقدر يعمل كده انا فضيلك يا ابني انت بتستعبط انا مش كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الى بريرة يشفع لمغيث وقال يا بريرة لو راجعته ارجعي له بيحبك مغيث لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني ده أمري ده قال إنما أشفع أنا بس بتدخل عشان الصلح عشان خطري إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه اوعى تزعل من ستك بريرة لا عتبة على الزوجة إذا كرهت الحياة مع زوجها الإسلام لا يكره المرأة على أن تعيش مرغمة مع رجل تبغضه وتشعر باستحالة العيش معه لا وعشان كده الإسلام شرع الخلع وأول مختلعة في الإسلام كان زوجها بيضربها كان بيهزئها كان بيبهدلها لا والله كان راجل خمورجي راجل فاسق راجل زاني أبدا والله بس هي حست ان هي مش عارفة تكمل معاه كرهت العيش معه اول مختلعة في الاسلام قالت يا رسول الله اني لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام راجل بيعاملني كويس جدا وانا غصب عني لاني مش حباه هأثر في حقوقه لا ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني كفران العشير الشاهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يصلح بين الناس السؤال يا أخوانا بيننا وبين رمضان شهر ونص معقول هندخل رمضان وقد قطعنا الأرحام وبيننا هجران وخصومات ونيران مشتعلة في القلوب وحقد وحسد طب هنصوم ازاي طب هو الإنسان اللي مقاطع الدنيا دي كلها فاكر إن ربنا هيتقبل صيامه فاكر إن صلاته أصلا بترفع فوق رأسه اسمع واسمعي روى الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح صححه شعيب الأرناؤوط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال قالت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له في ذلك انت مواظب على اثنين وخميس ليه في الصيام دايما كده أو غالبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين يقول أخرهما أخرهما هتصوم إزاي يا عم الحاج هتصوم إزاي أيتها الأخت الفاضلة دخل رمضان وانت مقاطعة أمك مقاطع والدك مقاطعة أختك مقاطع أخوك بينك وبين المسلمين مصانع الحداد يا راجل اتق الله في نفسك يا امرأة اتق الله في نفسك سؤال يا شباب ما هي أسباب القطيعة بين المسلمين ايه الأسباب اللي بتعمل خصام غالبا بين المسلمين تسأل واحدة انت مقاطعة أمك ليه انت مخاصم والدك ليه انت قاطع رحمك ليه بعضهم يقول لأن فلانا أساء إلي إساءة بالغة يا عم الشيخ انت ما تعرفش هي قالت عني ايه ما تعرفش دي قالت لي ايه ما تعرفش ده قال لي ايه ايه اساء اليك اساءة بالغة يعني حبيبي في الله هل سلم من اساءات الناس احد ان الله عز وجل الله شتمه بعض الناس وكذبه بعض الناس الله بعض الناس شتموه هل سلم من إساءة الناس أحد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه فقوله إن لي ولد وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني الناس منهم من شتم الله كفروا بالله من الناس من عبد الحجر والشجر والبشر والبقر حتى الفئران عبدها بعض الهنود حتى النمل والله عبده بعض الناس إلى الآن من دون الله عز وجل وغندي غندي كان يقول سأظل أدافع عن عبادة البقر ما حييت إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني إيه يا عم غندي ده أمك البقرة أحسن من أمك اللي ولدتك طبعا لأن أمي البقرة ترضى باليسير من الطعام والشراب وتمنحني من لبنها إنما أمي التي ولدتني أرضعتني حولين كاملين وتريد مني أن أنفق عليها ما بقيت والله العظيم وسامحوني في العبارة اللي جاية دي لو نطقت البقرة لربما لربما قالت يا عجل لا تعبد إلا الله الحي الذي لا يموت انت مخاصم مخاصم ده ليه وده ليه وده ليه أساء إلي أصلها هزأني أصلها قالت لي أصل لم يسلم من إساءات الناس حتى الأنبياء استهزئ بنوح سجن يوسف طورد موسى نفي لوط بل قتل بعض الأنبياء ثم أين أنت أخي الكريم أين أنت أختي الكريمة يلي نفسك عظيمة في عينيك أوي كده انتوا فين من قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وبعدين تعالى هنا قول لي هو اللي أساء إليك ده هل أساء كما أساء مصطح بن أثاثة إلى أبي بكر الصديق وعائشة شوف مصطح أبو بكر الصديق بيصرف عليه عالى على الصديق رضي الله عنه وبعدين يقع في الإفك يقع في الإفك أبو بكر يقول والله ما هيشوف مني درهم تاني يوم ربنا يعتب على الصديق فيقول له ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأين أنتم من قول ربنا ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم طب ده مين اللي يقدر عليه يا رب أصحاب النفوس الكبيرة إنما اللي بيعيشوا بنفوس كنفوس الديدان ما يقدروش على كده أبدا عشان كده ربنا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اسمع حبيبي في الله إلى هذا الموقف العجيب العجيب روى ابن الجوزي في الإصباح المضيء أن معاوية رضي الله عنه حبس العطاء عن الناس لمصلحة وجدها من مصالح الأمة وكان قد صعد المنبر ليخطب الجمعة فقام له التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني وقال يا معاوية لما حبست العطاء عن الناس فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك دي فلوس الأمة لا فلوس أبوك ولا فلوس أمك قطعتها ليه عننا كلمة شديدة جدا بيكلم أمير المؤمنين كده فغضب معاوية رضي الله عنه غضبا شديدا ونزل من على المنبر وقال للناس مكانكم وغاب ساعة ثم عاد إليهم فقال إن أبا مسلم كلمني كلاما أغضبني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان الغضب من الشيطان وإنما خلق الشيطان من النار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الوضوء يطفئ الغضب صدق أبو مسلم صدق أبو مسلم في كلامه قوموا إلى عطائكم يرحمكم الله شفت مقابلة الإساءات بالإحسان معاوية أيضا موقف تاني وقصدت معاوية رضي الله عنه لأن أقلام قذرة كثيرة تطعن فيه اختلف كان لمعاوية رضي الله عنه وهو أمير حائطا في المدينة بستان في المدينة هذا الحائط لسيق ببستان لعبد الله بن الزبير وكان بينهما حزازات قديمة فدخل عبيد معاوية في أرض ابن الزبير فأفسدوا فيها أشياء فكتب ابن الزبير رسالة إلى معاوية قال فيها اسمع من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله ابن أسماء ذات النطاقين إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد لقد دخل عبيدك إلى أرضي لو عادوا لمثلها ليكونن بيني وبينك شأن والسلام ايه ده الشدة دي في الكلام بينهما حزازات الاثنين صحابة نعلهم فوق رؤوسنا سيدنا معاوية قرأ الرسالة وعنده ولده يزيد وكان في يزيد تهور فقال لولده ماذا نصنع قال ماذا نصنع تسألني ماذا نصنع أرسل له جيشا أوله في المدينة وآخره في الشام يأتونك برأسه قال لا اكتب أيها الكاتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله ابن أسماء ذات النطاقين أما بعد فقد جاءتني رسالتك اعلم يا ابن أخي أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها لأعطيتها لك فإذا جاءك خطابي فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام يا سلام فلما وصلت الرسالة إلى ابن الزبير بللها بدموعه ثم انطلق مسافرا إلى الشام وقبل على رأس معاوية والناس حضور وقال لا أعدم المسلمين رجلا عقله كعقلك عامر الشعبي قاعد في الجامع بيحدث واحد قام وقال له انت كذاب إساءة بالغة اهو قال عامر اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له وخلص الحدوت انت بقى ليه مخاصم جارك يقول لك اصل احنا حصل بينا زعلة وبتاع انا ممكن اصالحه انا هصالح بس هو اللي يجي ورجله فوق رقبته انت مخاصمه جوزك انا معايا 12 وربع انا عارف انت مخاصمه زوجك مش عايزه ترجعي له ليه يجي ورجله فوق رقبته يجي لي يا ناس يا ناس أين أنتم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خيرهما الذي يبدأ بالسلام اسمعوا إلى الحسن ابن علي لما اختلف معه أخوه محمد بن الحنفية كتب محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن الأكبر من محمد بن الحنفية فاطمة من بني حنيفة إلى الحسن ابن فاطمة بنت محمد يا أخي لقد قال جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت أخير مني أنت الحسن ابن فاطمة بنت النبي وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فجاء الحسن إلى محمد وقام بالصلح واحد ثالث انت ليه خاصم زميلك في الشغل يقول لك بصراحة غلط فيا طيب خيرهما الذي يبدأ بالسلام صلحه لله أذل نفسي يعني يعني أذل نفسي هو اللي غلطان في حقي أبدأ أنا أذل نفسي هيسوء فيها يا عم أيوة ذل نفسك أنا بقول لك ذل نفسك لربنا لدينه مش ربنا وصف المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين ليه ما نزلش لبعض ليه احنا عايشين مع بعض كل واحد يقول حقي وحقي حقي وحقك خليها انجليزي ما تخليهاش انجليزي خليها اسلامي تلاقي زوجة وزوج مشاكل نيران تقول لك حقي كذا وحقه كذا غلط يا بنتي الحياة الزوجية لا تقوم على العدل بل تقوم على الفضل مش حاجة اسمها حق وحقك بين الإخوات بين الزوج وزوجته هذه تقوم على الفضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا انت مخصمة جوزك ليه هو اللي غلط فيا هو اللي زعق لي زغدني زغد الصبح أه طب اسمعي الحديث ده مش انت نفسك تروح الجنة اه انا عارف ان جوزك هو اللي غلط فيك انا عارف ابدأ انت بالصلح ليه عشان الجنة اسمعي روى الطبراني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة اسمع اللي جاية دي بقى ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال امرأة ودود متحببة لزوجها ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها مظلومة أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى الله هو اللي غلطان مش ممكن تنام وجوزها زعلان تقول له ايدي في ايديك اهي لا اكتحل بغمض والله النوم ما يعرف طريق لعينيا لحد ما تسامحني حتى ترضى اخيرا انت مخاصم والدك ليه يقول لك اصله سيء الخلق ما بيصليش يا عم ما بيصليش آه بيطوف حول الاضرحه آه بيذهب للكهنه طيب ما هو برضه حاول ان تنصح وتدعو وتنصح بادب قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وقال جل جلاله واخفض, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أبوك لو ضربك بالجزمة ذل له ذل له ربنا قال لك كده ذل لوالديك أخيرا وحضرتك مقاطع قرايبك ليه عصاه عندهم تلفزيون طول النهار طبل وزمر وبتاع وبي... عندهم الدش بيجيبوا القنوات الفاجرة عصاة طيب يا أخي ده أبو لهب كان عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كف النبي عن دعوته إلا لما نزل فيه قرآن ولو كل واحد ترك أهله لأن فيهم عصاة من لهم نعم أنا لا أمرك أن تجلس معهم حال المعصية لأن الله قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم لكن انصح أمر معروف انهى عن المنكر تعرف أن الأنبياء كانوا يمشون دعاء في أشر بلاد الله في الأسواق وآخر يقول لك أنا بصراحة ما أطيعهم عشان انا حالف ما اتدخلش اخويا اختلف مع اختي صالحتهم مرة وقعوا تاني مرة تالتة و- جابوا العيب علي انا انا قلت والله العظيم ما انا متدخل بينكم تاني لن اتدخل بينكم غلط قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الناس فاهمة الآية دي غلط اسمع الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم عارف الآية معناها إيه؟ اوعى يا مسلم تخلي يمينك يمين ربنا الحلف بالله عقبة تمنعك من فعل الخير تمنعك من الإصلاح بين الناس غلط طب أعمل إيه؟ أنا حالف كفارة يمين أطعم عشرة مساكين أو اكسوا عشرة مساكين فإن عجزت صم ثلاثة أيام صم ثلاثة أيام هذه بعض الأعذار الخائبة التافهة التي بها قطع الناس الأرحام وبها حصل التهاجر والتخاصم بين المسلمين الله أسأل أن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد وأن يصلح بين كل المسلمين اللهم اغفر لنا ذنبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا جميعا إلى سبل السلام اللهم ألف بين قلوبنا اجعلنا يا ربنا على قلب رجل واحد اجعلنا حبيبين لينين سهلين متوادين أبعد عنا أسباب الفرقة والخ- والخصام والشحناء والبغضاء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت مولانا نعم المولى ونعم النصير وبرضو الأسئلة ما لحقتش أجيب عنها أجيب عنها في اللقاء القادم إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض